والسرور كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا هلالا يا هلالا أزرى كل البذور حلت البشرى علينا العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي أهلا بكم معانا وتاني لقاء في شهر رمضان الكريم وبرنامج الصراع الكبير مع العالم الجليل أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أهلا بفضيلتك فضيلة الشيخ اهلا استاذ احمد حفظك الله منور.
وبارك فيك ونور الله عليك كل سنة وفضيلتك كل بخير عام وانت بخير والمسلمين جميعا بخير الحمد ربنا يبارك لله في فضيلتك الصدى كان كبير جدا بعد الحلقة الماضية خاصة ان احنا ناقشنا وعرفنا ايه هو الصراع الكبير الصراع بين الانسان والشيطان وجات لنا رسائل كتيرة جدا من آه، الشباب في م- مصر والعالم العربي ان شاء الله باذن الله نلحق وفضيلة الشيخ يجاوب عليها كلها النهاردة لكن هستكمل معاكم سؤال الحلقة السؤال هو مطلب الاسلاميين هو تطبيق الشريعه ولا اقامه خلافه ولا كلاهما معا زي ما انتم عارفين واعلنا في الحلقه الماضيه ان هيكون عدد الفائزين 10 فائزين بناء على مطلب فضيله الشيخ محمد الزغبي وال10 فائزين هيكون لهم هدايا قيمه مطلب الاسلاميين هو تطبيق الشريعه اقامه خلافه كلاهما معا هتلاقيهم طبعا آه، آه، الاجابات موجوده والسؤال على شريط ال SMS اللي عاوز يشارك معانا يبعت رساله وان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم يا فضيله الشيخ شاء الله.
يوم الاثنين القادم هيكون العشر فائزين هنعلن عن اسمائهم هنستكمل معكم أعزائي المشاهدين برنامج الصراع الكبير كنا آخر حاجة توقفنا عندها مداخل الشيطان لهلاك الإنسان فضيلة الشيخ آه الشيطان له مداخل كتيرة قوي زي أيوة.
الوسوسة آه.
زي الدعوة للنصب والدعوة للقتل والدعوة للزنا والدعوة لارتكاب الجرائم المختلفة كل دي مداخل الشيطان لهلاك الإنسان صحيح حضرتك بقى توضح لنا طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما هو ديدني مع فضيلتك أستاذ أحمد أقول لأبائي والأمهات والإخوان والإخوات والأبناء ولبناتي حلقة الليلة مهمة جدا وأنا ببسط وبكلم بالعامية الحلقة دي مش عايزين ناخدها مادة علمية جميلة أو فيها ثمر لا عايزين نستفيد منها العبر بمعنى إن الحلقة دي على قد ما هي مليانة مادة علمية على قد ما فيها انتباه للرجال والنساء والشباب والشابات في سن المراهقة وفي كل سن يعني اللي هينتبه معايا جدا بإذن الله أسأل الله أن ينجيه من كيد الشيطان اللهم آمين يا رب وفي نقطة مهمة جدا لا يستكبر على ذلك لا عالم ولا واعظ ولا إمام ولا خطيب ولا مؤذن ولا أي لا الكل محتاج الكل محتاج التذكرة بيبقى عالم وعارف وعنده هذه الأمور لكن يذكر بعضنا إيه بعضا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع تنفع المؤمنين آه، الإمام الكبير أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله لما أجاب على سؤال فضيلتك يا أستاذ أحمد قال مثال القلب مثال حصن احنا مر- المرة اللي فاتت قلنا قلعة بتاع أبي حامد الغزالي لا هنا بقى مثال حصن بقى قال برضه أو قلعة والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن والحصن له أبواب كثيرة ده هي أنا مش عايز أجري فيها يا أستاذ أحمد والناس اتصلوا بيا امبارح ربنا يحفظهم قالوا احنا عايزك تبطأ شوية عشان إيه آه.
نستفيد قوي وأنا هبطأ يا جماعة أنا بقول اهو القلب ده زي حصن كبير قلعة كبيرة لها أبواب كثيرة جدا جدا باب واحد للملك وبقية الأبواب دي كلها لا ممكن يدخل منها الشيطان إذا أبواب الحصن كثيرة العدو ما بينامش اللي هو إبليس لا هو ولا ذريته يتربصون بهذا الحصن طب وبعدين الحصن هذا له حراس ما بيفصلش صح على طول آه ولذلك قيل للحسن البصري رحمه الله أينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا لو نام لاسترحنا.
لاسترحنا آه إنما ده أنت تلاقي الحرامي بيسرق بالليل ومجرم بي- بي- بيقتل الساعة 3 بالليل ويعني الجرائم لحظة بلحظة وساعة بساعة دقيقة بدقيقة صحيح.
خلاص المسألة أنا عايز الناس ما يروحش من التصور قلعة أهي أو حصن له أبواب كث... أبواب كثيرة جدا وبعدين في حراس الحراس دول ما اقدرش اجيبهم مث- مثلا يعني اغبياء او حمقى لا ده انا ادربهم واعرفهم الابواب فين بالضبط على اساس كل واحد يقف على باب لو كل حارس واقف على باب عمر الشيطان ولا جنوده يقدروا يدخلوا القلعة على الإطلاق لأنهم ما بيدخلوش إلا من البيبان ولذلك قال أبو الفرج رحمه الله رحمة واسعة ولا يستطيع أن يحرس الأبواب إلا من عرف الأبواب يبقى لازم نعلم الأول الحراس أماكن الأبواب واعلم أن الحصن في مكان مظلم في ليل شديد الظلمات طب مشكلة ثانية طب ايه قال لك اذا الحارس لابد وأن تكون له عين بصيرة وعنده علم غزير بالمكان العين البصيرة هي تقوى الله جل وعلا ونعم بالله سبحانه وتعالى العلم الغزير هو العلم بما شرعه الله أي بما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
في حفظ هذه القلعة من الشيطان ومن أعوان الشيطان إذا لو توفر عندي العلم مع البصيرة القوية جدا أنا أقدر أحط كل حارس على الباب بتاعه صحيح.
بمعنى أنا عندي مثلا عندي صلاة باب للصلاة لو أنا غفلت والحارس ما وقفش عليه شيطان قام جاي داخل لي على الباب ده خلاص صلي يا عم حاضر حاضر كسل ينسى يتقل عليه الصلاة ده أنا ما- ده أنا مش عارف عليه جنة أنا عليه عفريت عكم الكلام ده وينام وما يصليش ويقول لك زوجتي ما بتصليش ده طيبة جدا فيها خير لكن ما بتصليش أبدا الباب الباب خلاص استولى عليه الشيطان الباب الثاني اه الباب ايه الزكاة الراجل عنده اموال وعنده من كل خير يا عم خرج الزكاة يا لسه لسه.
ده معناه خرج يبقى يبقى طلع 5 6 مليون لا لا لا لا خلي الخير خلي الخير خلي الخير ان شاء الله السنه الجايه السنه الجايه وقعد يسوي في سوف وما يخ... ليه؟ لان في شيطان جه دخل الباب ده خلاص عطل عليه وهكذا هنا باب الحج يبقى الراجل قريب من مكه وعنده اموال وعنده خير ابدا والحج على قلبه زي الكابوس وهكذا بقية الأبواب هو يجي يستولي منك دي إن قدر إنه يس- يستطيع إنه يقتحم الأبواب بيدخل لحاجة ثانية بقى أول ما يدخل القلعة يلاقي يزرع فيها بقى الشبهات بتاعته والشهوات الشبهات من خلال الوساوس والشكوك ويزرع بقى الشهوات بقى يبدأ يقول لك آه أنا شلت منه الصلاة آه أخليه زاني يزينوا النساء يزينوا القرب من النساء يزينوا الفاحشة وهنشرح الكلام ده طبعا بإذن الله جل وعلا إلى آخره هو حرامي يزينه السرقة يزينه جمع المال من الحرام إلى آخر هذه الأمور ويعطيه الأمنيات هو مرابي يزين له الربا يزين له جمع الأموال من الربا يزين له التعامل مع المؤسسات الربوية إلى آخر هذه الأمور يبقى استولى الشيطان على القلعة من أولها إلى آخرها وكبر على صاحبها أربعا إذا قال أهل العلم لابد من معرفة مداخل الشيطان بل إن معرفتها فرض عين كما قال البعض من أهل العلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما دام الشيطان له مداخل إلى قلب الإنسان فلا بد وأن يعرف الإنسان المداخل حتى يضع الحراس على هذه المداخل لمنع دخول الشياطين إليها لأنها إن دخلت أفسدت عليه الدنيا والدين أوضحها بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله يعني ده طريق ربنا ده الباب المودي لله جل وعلا ثم خط عن يمينه خطوطا للأبواب أو الطرق وعن شماله خطوطا وقال هذه طرق لمودية للأبواب على كل سبيل يعني على كل طريق منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ده هيوديك النصب ده هيوديك الربا ده هيوديك الرشا ده هيوديك الظلم ده هيوديك الإجرام ده هيوديك الكبر ده هيوديك أكل مال اليتيم ده هيوقعك والعياذ بالله في قصف المحصنات ده هيخليك تتولى يوم الزحف دي هيخليك تشتغل في السحر دي هيخليك تكفر بالله جل وعلا دي هيخليك ترتد بالله دي هيخليك تقتل ال- ال- المسلمين الموحدين دي هيخليك تتبع الفواحش الى اخره ابواب ابواب كثيره جدا على كل سبيل يعني على كل طريق منها شيطان يدعو اليه اذا اكون صحي جدا ليه لان عدوي لا يغفل في هذه اللحظات على الاطلاق بل يريد ان يسقطني في الحضيض بل إذا مرضت حتى في الطريق الحق ويقف لي فيه قال جل وعلا على لسان الشيطان الرجيم أه، وهو يقول للشيطان الرجيم أهو ودي نقطة مهمة جدا عايز أوضحها أيضا لما الشيطان يجي بقى والعياذ بالله يدعو إلى الجحيم يدعو إلى لظى يدعو إلى النار يدعو أتباعه إلى الجحيم لكن من خلال التزين وارتكاب الجرائم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم اللي رايح يصلي هقعد له في الطريق ده حتى رايح يصلي اهو انت رايح تصلي اه شوف فلان ده ده اللي خلقت واحد ده ده كده كده كده كده يخليه يفسد عليه يروح لواحد ثاني رايح يدرس علم انت بتدرس علم اه ايه رايك بقى الشيخ فلان ده مبتدع الشيخ فلان ده ضل الشيخ فلان ده غتت الشيخ فلان ده ما بيعملش لله الشيخ فلان ده انا بكرهه الشيخ فلان ده كذا عشان يحبط عمله والعياذ بالله جل وعلا والعياذ بالله.
حتى لو رايح للجهاد يقافله تارك زوجتك تارك اولادك واحد يتجوز زوجتك بعد ما انقتل اولادك يتربوا يتامى ارجع وهكذا يصد عن سبيل الله جل وعلا ولذلك قال أهل العلم لا بد من التعرف على مداخل الشيطان لأنه لا يتوصل إلى صد الشيطان إلا من خلال هذه المداخل ولا يتم العلم بذلك إلا بالإعلام بأن مع كل إنسان شيطانا حتى يا أخي لو ما جاليش إبليس لو ما جاليش ذرية إبليس تغويني أنا معايا شيطان لازم أنا أخلي بالي منه دي اللي عايز أوضحها بقى يا أستاذ أحمد إزاي بقى الحديث عن عروة اللي هو ابن ابن ابن عبد الله بن الزبير عن عروة رضي الله عنه وارضاه أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وارضاها المبرأة من فوق سبع سماوات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة بالليل كده خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع شاف الغيرة علي وكيت فقال صلى الله عليه وسلم مالك يا عائشة أغرتي دخلتك الغيرة فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك ده انت النبي صلى الله عليه وانت وسلم افضل مخلوق واعظم بشر على ظهر الارض ومالي لا يغار مثلي على مثلك قال او حضر شيطانك اهو دي بقى اللي هي مهمه جدا بقى صلى الله اهو عليه وسلم.
آه، او حضر شيطانك وفي روايه او قد جاءك شيطانك النبي بيعلمها هنا اهو من الغيره جا- مصحوبه بالغضب بالقلق بالاضطراب المؤمن مطمئن الا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب.
القلوب أو قد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان أي أنا لي شيطان ومعي قال نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم قالت ومعك قال ومعي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وفي رواية فأسلم منه وفي رواية فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير الله أكبر.
فأصبح لا يأمرني إلا بخير طيب.
الحديث عند الإمام مسلم وعند غيره طبعا والحديث صحيح من أعلى مراتب الصحيح كمان المفهوم ده إيه إن في شيطان بيجري مني مجرى الدم من العرق وما دام يجري مني مجرى الدم من العرق فهو يتحكم كثيرا في إذا لم أكن مرتكزا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
فيودي بي إلى الهلاك في الغضب وفي الشبهات وفي الشهوات وما شابه ذلك طب تعال الثاني بقى من طريق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رضي الله أنه قال ما منكم من أحد حديث النبي ما منكم من أحد صلى الله عليه إلا وسلم.
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة يعني أنا لي قرين من الجن موكل معايا إنسانة لها قرينة من الجن موكل بها كذلك يبقى النبي بيفهمني أهو ما منكم إلا وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن قال وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بحق والرواية الثانية فأصبح لا يأمرني إلا بخير وأيضا عند الإمام مسلم طب في رساله بس فضلت شيخ آه.
بيقول عليها هو في رساله مجرد يمكن فضيلتك اتكلمت في موضوع القرين وهم كانوا قايلين لي عليها هل آه.
القرين بي- بيأذي؟
مهم جدا سؤال آه.
مهم جدا ده, ده جاي, جدا جاي في رساله هل القرين بيأذي وفي رساله تانية هنقولها بس لما حضرتك تقول ده.
الأصل في القرين الإيذاء بدليل لما غارت عائشة وغضبت عائشة وه- قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانك وقصد بالشيطان هنا القرين ولذلك وضعه أئمتنا تحت أنه القرين إذا القرين يؤذي القرين يثير الغضب في الإنسان القرين يثير يعني النعرة في الإنسان القرين يثير العصبية في الإنسان القرين ينفخ في الإنسان ويغلي فيه كغليان الدم حتى يقع في المعاصي سواء كان ذلك عن طريق القتل أو عن طريق الغضب أو عن طريق ال- كذا إلى آخر هذه الأمور فالأصل في القرين الإيذاء لكن ال- ال- في قرين ما ي- مثلا ما ي- ما يأذيش او ما ما احنا قلنا.
يستخدمش الاذى ما احنا قلنا هو آه.
في قرين واحد اللي هو منعه الله من ذلك وهو قرين النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم كما في وسلم.
صحيح الامام مسلم صلى الله عليه وسلم.
طيب تعالوا نوصل له احسن شويه القرين اللي حضرتك قال عليه الشيطان اللي هو القرين ده يجري من ابن ادم مجرى الدم من العرق تعالوا نوصل للحديث الحديث من طريق ام المؤمنين صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
بتحكي بتقول ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه معتكفا وسلم.
النبي ما احنا نجيب دوره اهو قارين في الناس ايه النبي كان معتكف صلى الله صلى عليه وسلم الله في عليه المسجد فذهبت ازوره اي فذهبت كي ازور النبي صلى الله, صلى عليه, الله عليه وسلم.
وسلم.
فجلست معه فلما انتهيت خلصت الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم اردت ان انقلب اروح البيت وكان بيتها في بيت اسامه بن زيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل الغرفة بتاعتها في بيت أسامة بن زيد اللي هو الحب بن الحب لرسول الله صلى, الله عليه وسلم قالت فلما أردت أن أنقلب قام الرسول صلى الله عليه وسلم معي الله عليه وسلم.
ليقلبني عشان يوصلني البيت في الظلام بالليل ما هو اعتكاف وقت اعتكاف ولا كان كهرباء ولا كان كلام من ده على الإطلاق قالت وهي ماشية بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرأيت رجلين من الأنصار فأسرعا اثنين معديين شافوا النبي قاموا مسرعين في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه رسلكما وسلم.
بالراحة إنها زوجي إنها صفية بنت حيي زوجي قال يا سبحان الله يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرا احنا نشك فيك يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف الشيطان في صدريكما شرا وفي رواية خشيت أن يقذف الشيطان في صدريكما شيئا فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العرق يعني لو ما انتبهتش لها كويس وانا ربما ما قلتلكوش دي مين الشيطان يوسوس لك اهو القرين بقى يجي يقول لك اه كان ماشي مع واحده اه وفي الضلمه دي احنا عارفين ايه وهكذا لذلك قال الشافعي رحمه الله بين النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين من الانصار انها الزوجه حتى لا يقع في شر فيصير كافرين بذلك بمعنى أنهما لو شك في النبي فقد كفر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه حريصا عليهما لا على نفسه لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم إيه اللي يستفاد من دي إيه اللي يستفاد أهل العلم يقولون على أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العرق فلو أن إنسانا كان يمشي مثلا في الليل البهيم مع زوجته لكن الرأي لا يمكن أن ينظر إلى هذه ولا يعرفها على الإطلاق من الأصح والأصواب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول هذه زوجتي لماذا؟ لأنك تعلم الوساوس وتعلم الشكوك وتعلم الكلام ثم بعد ذلك الإشاعات فتنتشر والعياذ برب البريات لا يسلم منها إنسان ولذلك خشي النبي على الاثنين أن يكفرا بشكهما فيه من باب الشر والعياذ بالله جل وعلا الحديث ده عند البخاري وعند مسلم على فكرة طيب نيجي بقى ذكر التعوذ منه بقى مم.
اما هو من مداخل انا قلت مداخل كثيره ابواب كثيره يا استاذ احمد صحيح.
اه أت- اتقي منه ازاي يعني انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا احيانا المشاهدين لنا الحين وهم بيتابعونا كل واحد بيفكر في شيء وكل واحده بتفكر في شيء لان الشيطان له مدخل عند كل واحد مننا مثلا مدخل عند واحد يحب السمعه ويحب الرياء ويحب الشهره يروح له يقول له بقول لك ايه قوم يلا الناس بتصلي التراويح اقف بقى وتقدم قدام وطول واعمل وكلام من ده خلي بالك ولذلك ابو الفرج بن الجوزي آه.
جاب في كتاب اخبار الحمقى والمغفلين عشان الناس ما يقولوش ده الموضوع شديد شويه جاب قال لك في راجل اعرابي كان مرائي فواحد راح يسال عليه في المسجد وهو كان قاعد يصلي لما شاف اللي بيسال عليه اخذ يطيل الركوع ويطيل الطمانينه ويطيل السجود قام الراجل اللي جاي يسال عليه جلس ينتظر وقام قايل للجالسين ما شاء الله الرجل هذا يصلي بخشوع أم التفت من الصلاة وقال له صايم بعد يعني انا كمان صايم خدت بالك ازاي ففي والعياذ بالله جل وعلا وفي شيخ ممكن يروح يصلي بالناس في رمضان الحين يتقاول على قد كذا انا بصلي ب 50 بصلي ب 100000 بصلي بكذا عايز نصلي بعيط يعني ببكاء ولا من غير بكاء يا حبيبي ده أنا عندي ببكاء يبقى فكرة.
كذا من غير بكاء يبقى كذا عندنا فكره بالموضوع ده اقسم فضل الشيخ.
بالله عندي العظيم فكرة بعض المقرئين قالوا لي ما بنحب نبكي الناس بنقرا على مقام كذا نرجع نلم تاني نقرا على مقام كذا هعمل وارجع اخده عادي ده مش لله جل وعلا شوف من عمل عملا من عمل عملا كما قال اهل العلم واشرك فيه مع غير الله جل وعلا فهو للذي اشرك ولذلك كما قال ابن رجب رحمه الله واعلم ان العمل اذا كان لله ولغير الله فالله منه براء لا يتقبله ليه لانه دخلوا الشرك الرياء الخفي والعياذ بالله جل وعلا نعم.
فيه واحده مثلا يعني غصب عنها اصيبت بعشق او ما شابه ذلك مع راجل او بتاع حب تخرج تسمع منه كلمه بالتليفون او ما شابه مدخل شيطان يبدا بكلمه ثم بعد ذلك بلقاء ثم بعد ذلك بفاحشه ترتج منها الارض والسماء انا باكد مره ثانيه اهو اهو وفي واحد بيحب يستظرف يتصل بقريبته يتصل بكيت الى اخر هذه الامور وهو يعلم تماما أنه يغضب ملك الملوك ورب الأرباب ويعلم أن هذا مدخل ربما تنتهك به بعد ذلك الحرمات وفي إنسان والعياذ بالله جل وعلا بيروح الوقت يفكر مع واحد عايزين نلم قرشين في رمضان هنعمل ايه يقول تعالى يا اخي بقى نبيع بقى الحاجات اللي احنا بنقول بالقسط وكلام ما معناش اي حاجه ولا عنده محل ولا اي شيء يبدا بقى يستعمل الاسلوب الربوي تحت مسمى انه بيبيع بالقسط الناس موكوسه ومليانه هم من الشيطان وما حدش واخد باله على الاطلاق محدش لذلك داري، محدش داري.
احنا عايزين نقفل دي حتى اللي بيقرا القران ربما يكون في قراءه والقران يلعن والعياذ بالله جل وعلا قاعد يقرا وهو ظالم ويجي عند الايه الا لعنه الله على الظالمين يلعن نفسه وقاعد يقرا القران ولذلك ربنا جل وعلا امرنا ان نتعوذ به من الشيطان الرجيم في كل شيء نبدا مثلا بالتلاوه هنقرا القران امرنا ربنا جل وعلا ونعم ان بالله.
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اذا دخلنا القران ليه قال الامام الرازي رحمه الله لان القران بستان بستان من الرحمه تدخل فيه فتتنزل عليك الرحمات من رب البريات نعم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ايه لعلكم ترحمون اذا كان هذا في السماع فما بالك بالقراءه ولذلك اهل العلم يقولون تتنزل الرحمات يبقى ده بستان عظيم جدا الملكه تحف من كل اتجاه هيبقى فيه رحمات طيب لو وجد فيه العدو هيشغلني هبقى قاعد اقرا في القران ويقول لي فاكر فلان اللي قال لك كذا اقرا القران فلان اللي سب عليك وكده اقرا القران فلان اللي هزقك على كذا اقرا القران فلان اللي قاعد يكيد لك في الحته الفلانيه واحيانا في الصلاه برضه هو بيصلي بيبقى سرحان في ايه لا ده انا في بجيب الملكوت لك التاني واحده خالص.
واحده اه بالقران ويقف حتى في القران مش قادر ولذلك ربنا بيقول ايه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال لا خلي بالك اتدبر اتدبر هو ما يعرفش يتدبر هنا بقى ولذلك ربنا قال لك بقى ايه عشان تدخل البستان دي اطرد العدو الاول عشان ما يشغلكش يعمل ايه يوم يقول لك فاذا قرات القران فاستعذ بالله شوف اهو فاستعذ بالله من ايه من الشيطان الرجيم لما تقول يا رب أعوذ بك من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ معناها أحتمي وأستجير يعني يا رب بحتمي بك وأستجير من هذا الذي أراه من هذا الذي لا أراه وأنت الذي تراه حينئذ يصرفه الله جل وعلا عنك فتدخل البستان بخير ثاني حاجة في ساعة النزغ يجي الشيطان ينزغ للانسان كده شويه والعياذ بالله بشر بكراهيه بحقد بحسد بغل بضغينه وما شابه ذلك يوم ربنا يقول لك ايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أو فاستعذ بالله أول ما يجي لك كده يا أخي استعذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه أنا عايز أقابل أخوي أحمد لا يقول لك أحمد يا عم يفكرك بحاجة تضايقك منه يفكرك بكلمة تضايقك منه يفكرك بكيه أنا عايز أعمل خير في الحتة دي يفكرك بكراهية في المكان ي- هنا يفكرك بمعصية عملتها في المكان دي وهكذا لا يبقى ركز يبقى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده من الشيطان طيب من الهمزات آه إما يجي بقى والعياذ بالله بهمزاته يستولي عليك وأنت في خير أو أنت في أي أمر وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون طيب عند السحر المكان ده بيتعمل فيه سحر المكان ده فيه سحرة الناس دي مجرمة الناس دي بت- كده يقول لك أنا بدأت أتجن أولادي هيتجنوا معمولين سحر كده قل أعوذ برب الفلق مين أهو شوف أعوذ أنا في كلمة إيه أعوذ أعوذ.
ليه أحتمي وأستجير قل أعوذ برب الفلق يعني أحس- أحتمي وأستجير برب الفلق من شر ما خلق ومن إلى آخر السورة طيب الوسواس جاي لي توضيت نسيت دين صليت نسيت ركعة إيديا سلمت على فلان لا يكون عنده جرب كيت لا ده يكون حد- ده كذا حضرتك الشباب علقوا في- على ال- على المواقع في ال- في المثل اللي حضرتك ضربته بالشاب اللي هو بيقعد يتوضى من إيه صلاه نعم.
الفجر ده لحد حقيقة.
لحد قبل الظهر حقيقة أسأل الله أن يعافيها ها؟
أسأل الله أن اللهم آمين يا رب يعافيها العالمين.
والله اللهم آمين يا العظيم رب العالمين.
طيب يجي هنا يا أستاذ أحمد يجي الوسواس يشتغل بقى يبقى هو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس أهو بدأ بالاستعاذة هي. قل أعوذ أحتمي وأستجير طيب عند الأذى انت لما يجي مثلا الاذى والعياذ بالله جل وعلا اعمل ايه لما يجي الاذى قال لك اعوذ برضه بايه بالله جل وعلا او بكلمات الله ونعم اسمع بالله.
الحديث ده يا استاذ احمد ابو التياح يحكي عن عبد الرحمن بن خبش التميمي فبيقول له انت آه، رايت النبي رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قالوا اكنت معه ليله كادته الشياطين ليله ما الشياطين كانت بتكيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فشوف قال له ايه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فقال إن الشياطين تحضرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب صلى الله عليه وسلم وجاء شيطان بشعلة حتى يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يرميها في وجه النبي يوم يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيطان من الشياطين شوف مش أكثر من كده بقى ال- شوف اللي تقول لك إيه تعمل لنا كذا احنا بنخاف واحنا نايمين بالليل بيحصل كده الباب بيزيق الباب بيعمل اللمبه بتسرق ده ده بقى جايين لك من على التلول ومن الوديان ومن الجبال ومن كل حاجه جاي لك واحد معاهم شايل شعله كمان عشان يحرق بقى اهو مش اكثر من كده بقى اظن لو شافوا بورصه شايل شعله انا ه- هروح واطرده فالمهم فاقول ايه فجاء شيطان بشعلة من نار أراد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
وقال له شوف حاجة أعجوبة وقال يا محمد قل ما أقول اللي أنا أقوله لك قوله قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن عجيب الحديث عند الامام احمد وهو صحيح مرتبط صحيح المجلد الثالث 419 رقم الحديث 448 الحديث ده اعجوبه عارف يا استاذ احمد وانا صغير ايام ما كنت على المنيل ياخدوها برضه عارف فاضيين ولاد الايه دول المهم ايام هيست- هيستلمونا في رمضان برضه ولا لهم اي قيمه الشياطين مصفده مصفده هم دول شياطين آه.
مصفدين فبقول لك وانا صغير ايام ما كنت بقى الواحد واخدها بقى ضد دول وضد دول اللي هم الناس اللي على الباطل وكنت اتعمد احارب الصحراء وأرو... عن- عجيب والله حتى يسمعوني دلوقتي ال- اهلي ودول كنت اروح مثلا اجيب ميكروفون واجي قبل البيت ساحر واقوم عامل الد- الدرس لو في الشارع لو في حوش لو في اي حاجه اقابله امسكه كده يعني باي شكل عشان بي- اثبت بي- للناس بيثبت لفضيلتك ان ده ساحر بقى من طبعاً، خلال المعلومات من- آه.
كتير جدا وبنتثبت مليون المئة فشو بقى كنت هذا الدعاء أقوله بعد قراءة آي- آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنار ومن شر طوارق الليل والنار إلا طارقا يطرق بخيرنا الرحمن أقسم بالله ما من واحد من دول يقول لي مثلا حاول اعمل في كده اللي يقول لي ما قدرت ابدا بل وقع علي عذاب عذاب امرها عجيب امرها عجيب امر ال- ال- الروايه دي عجيب جدا يا استاذ احمد فعلا وانت لما تنظر في معناها جامعه جامعه انا جايز عشان بقولها بسرعه يعني ما هم طالبين بيقولوا لي في الكنترول ان هم عاوزين يدوا طب فضيله الشيخ آه، آه، احنا طبعا ه- هخت- آه، هعتذر بس في في دقيقه كده للمتصلين لكن في آه، حد من الاقصر كلمنا في الحلقه ال- الماضيه وعاوز اتصال بس واحد اول الاتصالين اللي كانوا اتصلوا في الحلقه الماضيه وهنستكمل آه، على طول اتفضل يا استاذ خالد مين معانا طيب آه، ناخد رسالتها هي كانت بتسال فضيله الشيخ سؤالها بس احنا بنعتذر للمتصلين عشان وقت ال- الحلقه آه، يا وناخد دوب.
ال- آه.
وناخد الاسئله اسماء من الاقصر احنا خدنا سؤالك والاستاذ محمد من القاهره احنا خدنا سؤال حضرتك بلغوني بو في ال- في الاربيز عشان موضوع كبير جدا نستفيد طيب اتفضل يا استاذ خالد حاضر اتفضل يا استاذ خالد استاذ خالد السلام أهلاً عليكم.
بيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد اهلا بيك يا استاذ خالد كل سنه وحضرتك خير يا فندم كل سنه وانت طيب وسلامنا وتحياتنا ل- للعلامه الشيخ الله يجزي خير خادمكم الله الله يبارك يكرمك الله يحفظك الله يبارك في صحتك عمرك يا فندم تقبل الله طاعتك يبارك فيك.
ربنا كل سنه يحفظك وحضرتك طيب يا فندم كل عام وانت بخير طيب.
ويعود عليك وعلينا الايام بخير يا ان شاء رب، الله اللهم آمين.
تقبل الله اللهم آمين يا رب منا ومنك ان شاء الله اللهم اللهم امين آمين.
اللهم امين والله نفسي ن- نشوف حضرتك يا فضيله الشيخ على ونقبل راس يدك وراسك ويدك يا فضيله انتوا اللي الشيخ على راسي انتوا اللي على راسي والله آه، انا بس بسال حضرتك يا فندم، آه، في بس حاجه بسيطه كده نعم آه، انا عامل ذنب او يعني لا يعني في ذنب انا قائم آه.
عليه اه انا أنا بدعو ب- بتمنى من حضرتك ان تدعي لي دعوه في وقت تكون حضرتك عارف ان ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منك ان ربنا يا رب.
يثبتني ان انا اطلع عن الذنب ده يا رب أسأل الله جل وعلا أن يشفي صدرك وأن يبغض إليك هذا الذنب وأن يحفظك منه وألا تعود إليه مرة أخرى أبدا أسأل الله أن يتوب عليك منه أسأل الله أن يشفي صدرك منه آمين آمين آمين طيب أ- أ- اسماء شكرا يا استاذ خالد اسماء من الاقصر معلش يا فضيله الشيخ اهلا اسماء اهلا بيكي طيب خلاص قول لها سؤالها هنجاوب عليه ان شاء الله بعد ما نستكمل اتفضل يا فضيله الشيخ القصد الاستعاذة شوف أنا قلت نص الحديث يا أستاذ أحمد المو- أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات شوف التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيه شوف شملة ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعجب من العجب والله العظيم يا أستاذ أحمد لا ساحر ولا شطان ولا اي شيء يستطيع ان يمسك بسوء ابدا باذن الله بعد هذا يبقى اذا احنا قلنا اعوذ ولا ما قلناش اعوذ أعوذ.
اذا هي الاحتماء والاستجاره تعال الحديث الثاني عن عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ياتي عليه الشيطان احدكم فيقول من خلقك فيقول الله تعالى ونعم بالله سبحانه يقول وتعالى.
ومن خلق ربك طب مين اللي خلق ربنا بقى فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية فليقل آمنت بالله ورسوله اللي عند الإمام أحمد ورواية صحيحة والثانية في الصحيح الرواية الثانية يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء قل الله ومن خلق الأرض قل الله ومن خلق الجبال يقول الله ومن خلق الله فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أو يقول آمنت بالله ورسوله لأن هذا من ونعم بالله الشيطان سبحانه وتعالى.
إذا يستعيذ بالفور يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده شيطان اللي جاي يشككني في هذا الأمر طب اسمع دي حتة حلوة قوي برضه لازلنا فيها في إجابة السؤال ده صحيح ابن مسعود أبو عبد الرحمن بطريق الوقف الصحيح عليه لأن حتى ما رجعت لتلبيس إبليس رأيت الأخ الذي قام بتحقيق الكتاب وكتب عن نفسه محدث يعني هداه الله كتب الحديث حسن الحديث مش حسن على الإطلاق يعني الحديث مش حسن الحديث موقوف موقوف اه وليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق يعني الله عليه الاخ وسلم.
واضح انه يعني الله يصلح حاله. طيب عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال ان للشيطان لمه بابن ادم وللملك وللملك مش الملك وللملك, وللملك.
وللملك لمه خلي بالك من دي يا استاذ احمد لان انا عايز المشاهدين يتابعوا معانا وانتفاع جدا. فاما لمه الشيطان فاعاد بالشر وتكذيب بالحق. اعاد بالشر وتكذيبه بالحق.
وتكذيب بالحق يعني ايه قاعد بالشر يقعد يوعد بقى بالشر يعني شفت ما يكون قاعد كده يا استاذ احمد وجاي عايز ينبسط شويه ويستريح يشغل له هنا زي شريط سينمائي بقى كل الامور اللي تنكد عليه وكل الامور اللي فاتت اللي فيها زعل وغضب وقرف ونكد عشان يضيق وكل معصيه ارتكبها يجيبها له قدام عينيه عشان تضيق به الدنيا ويخوفه من المستقبل رعب رعب إعاد بالشر لا يحصل بعد ده إيه شر لا يجي من ده إيه شر ولذلك ده عشته ضنك ومن أعرض عن ذكري في ناس كتير فعلا كده في كده، الشيخ.
هو آه، كده.
آه.
وشوف- ما, ما يحسوش طب بلحظة أنا أقول لك على استمتاع حاجة واحدة أقول لك على حاجة آه.
وبأطيب ناس الشيطان بيجي له إزاي هو طيب يجي يستولى عليه بس هو السبب ليه بقى اما اقول له ايه اللي بيجي لك دي يقول له الشيطان طب ما تبعد ها معايا هو لا بيبقى قاعد كده يوم الشيطان جاي له مثلا او هي طيبه جدا جاي لها الشيطان كده يبدا بقى يصور لها بقى كل معصيه في حياتي كل حاجه خافت مني كل شيء اتضايقت منه كل شيء به عقده ويخوفها من اللي جاي هتتفضحي هتتعملي شوف اللي يحصل يا استاذ احمد تقوم بقى القولون يشتغل يقوم الضغط ينخفض قوله العصبي اه يقوم بقى العرق يصبر تشعر هي بدوخة تنام وما تنامش ما تنعش تبقى خلصانة وهمدانة توديها لأي طبيب مش عارفين يوصلوا معاها الحل هو كذلك وتوديه لطبيب من طبيب لطبيب والشيطان شغال معاه بطريق الوسوسة ومش فاهم أي حاجة تجيب له واحد بقى من اللي يقول لك حي وهو أو بيقرأ عليه يقول لك ده معاه في قبيلة ده معاه كتيبة ده مانيش عارف ايه ده ماني ساعده لابسينه عكم اللي انت عارفه ده طيب فإعاد بالشر وتكذيب بالحق طب هم يعملوا ايه فضيلة الشيخ يعني ال- اللي عاوز يعالج نفسه من اما انا ما يدري احنا جينا آه.
ده لا حلقه كامله آه.
عشان تبقى المفاجاه دي واول مره وانا عايز العلمانيين يبقوا يسمعوا فيها عشان يقول لك الشيخ بيقول كذا حاضر يا سليم لان آه، وعارف اول ناس هيحاولوا يتعالجوا بقى العلمانيين آه، ممكن اه ياخدوا هم من هنا المرضى ويتعالج مرضى مرضى بلغهم يا سليم آه، بالنسبه اللي بعتين رسائل فضيله الشيخ هيقول آه، ال- العلاج بالكامل إيه، طبعا.
لكل ده ان شاء الله باذن الله كل انواع الوساوس ان شاء شاء الله الله.
شوف يا سيدي فاعاد بالشر وتكذيب بالحق يوزعها يجي مثلا يقول له ايه في عذاب قبر عذاب قبر إيه انت إنت بدليل تعالى يا سيدي فتحنا الابره ايه اللي انت شايفه ده شويه جماجم وبتاع فين بقى النار وفين العذاب وفين اللي قعد وفين اللي عمل تكذيب بالحق يجي بقى الاخره اخره ايه يا عمي اخره ايه يا اخويا ده كيت وكيت وكيت أزح- لما يدخلوا في الشكوك هذه والعياذ بالله جل وعلا ولذلك يقول فمن وجد من ذلك شيئا اللي هي من لمة الملك اللي هي ايه بقى اعاد بالخير وتصديق بالحق عكس الاولانيه يا استاذ احمد الاولانيه اعاد بالشر وتكذيب بالحق الثانيه اعاد بالخير يا استاذ احمد يعني لو قاعد كده وافتكر الذنب ربنا غفور رحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه غفور رحيم وانا ماليش أنا عصمه مالي عصمة.
انا مالي عصمه على الاطلاق النبي بيقول لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم مش كده بجرع على المعصيه لا بس انا بجاهد نفسي بس ما يقاش من روح الله ما يقاش لا اعيش في الامان ولا اعيش في الياس ولكن اكون عند الرجاء والخوف معايا كده صحيح.
ليه الياس هيضيعني فانه لا ياس من روح الله الا القوم الكافرون الامان هيضيعني فانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون انما الصواب ايه خوف ورجاء اخاف عذاب ربنا وارجو رحمه الله جل وعلا يبقى كده ما يقاش طيب مع- فضيله الشيخ الاستاذ شفيق بيستحلف حضرتك بس ه- هياخد دقيقه من من وقت فضيلتك يعني على فكره الاتصالات كتير جدا بس احنا بنحاول ناخد ال- الاسئله ونجاوب عليها ان شاء الله استاذ شفيق السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا استاذ احمد عليكم السلام ورحمه الله سلام وبركاته حضرتك طيب ربنا يبارك فيك كل سنه وحضرتك احنا طيب بنحيي اسره البرنامج جدا انهم وصلونا بحضرتك والله وبنحيي الشيخ محمد ربنا الاب يبارك فيك.
الكريم يا ريت ربنا يكرمنا ب... ب... بمجموعه كبيره زي الشيخ محمد والله ربنا يحفظك ربنا يرفع أنا- قدرك انا ربنا ليا يجزيك سؤال بالخير بسيط جدا مع الاستاذ احمد وسؤال مع الشيخ محمد اسمحوا لي بدقيقه واحده اتفضل يعني في آه، شيخ محمد بعد اذن حضرتك نعم.
في ايه في سوره النمل بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك صح.
واني عليه لقوي امين صح قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان أن يرتد يرتد إليك طرف.
طرفك صدق الله العظيم نعم انا عايز اعرف ال- الع- العفريت هو من الجن والشيطان هو من الجن اه فما الفرق بين العفريت والشيطان دي نقطة آه، النقطة الثانية وهل العفريت بيقوم بما يقوم به الشيطان أم لا ممتاز و و و وما, وما المقصود بالذي عنده علم من, من الكتاب الآية حاضر حاضر طيب حضرتك.
بشر النقطة الثانية مع الأستاذ أحمد معلش يا أستاذ أحمد اتفضل.
آه، اللي أنا كنت أثرتها لحضرتك بالنسبة للهيئة القومية البريد طيب ما هيبقى بقى في البرنامج اللي بعده انا هبدا ب- برنامج من الجاني 11 ونص ان شاء الله خلاص ماشي بس شكرا هو ليك أنا بشكرك بحيي جدا الأستاذ شكرا ليك بشكرك شكرا استاذ شفيق الشيطان من شطن إذا بعد لأنه بعيد بفسقه عن كل خير والشيطان كما قال العلماء إجماعا في تعريف اللغة الإصلاحي وكل عات متمرد يعني الشيطان لفظة تطلق على كل عات متمرد مش بس على الشيطان اللي هو إبليس لا ولذلك ربنا بيقول ايه شياطين الإنس والجن فيه من الإنس شياطين وفي من لا الجن.
وحتى الحيوان العات المتمرد يطلق عليه شيطان الإنسان العات المتمرد يطلق عليه شيطان إذا الشيطان هو كل عات متمرد بعيد بفسقه عن الخير طب العفريت صنف من أصناف الجن صنف من أصناف من الجن.
أصناف الجن له قدرة عجيبة وقوة غريبة له قدرة عجيبة وقوة غريبة يستطيع بها بإذن الله جل وعلا أن يفعل بها كثيرا من الأمور لذلك العفريت هنا يعني استأذن نبي الله سليمان صلى الله عليه صلى الله وسلم, عليه وسلم.
أن يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه يعني إيه قبل أن يقوم من مقامه يعني قبل ما يعمل كده لا يعني قبل ما ينتهي المجلس بتاعه المجلس بيقعد نص ساعة بيقعد ساعة بيقعد تلت ساعة قبل ما يخلص هيكون جاب له العرش طيب من هو بقى وقال الذي عنده علم من الكتاب ده مين بقى ده قال ابن كثير رحمه الله وقال غيره وآصف ابن برخية يبقى رجل من أتباع سليمان لكنه كان من العلماء كان من العباد كان من الصالحين آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فهو يسأل الله باسمه الأعظم ولذلك يأتي بإذن الله قبل أن يرتد إليه طرفه قبل ما يغمض ويفتح كده يا أستاذ أحمد يكون العرش وصل بإذن من الذي إذا قال لشيء يكون فيكون هو دي الإجابة ها؟
تمام كده يا أستاذ شفيق طب معلش يا فضيله الشيخ انا آه، بنسكل على حضرتك لكن اسماء من الاقصر على راسي.
ده اتصلت يمكن 10 مرات اتفضلي يا استاذه اسماء
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كل سنة وانت طيب يا شيخ محمد كل عام وانت طيب يا ربنا يحفظك
وانت بخير كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد ربنا يبارك فيك يا استاذه اسماء
أنا كنت بس عايزة أقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير وكنت عايزة أجاوب على السؤال طيب آه، انت هتجاوبي عليه مع سليم ابعتي رساله بالنسبه يا جماعه للاجابه على ال- الاسئله بشكرك يا اسماء من من الاقصر على فكره فضيله الشيخ عدد ال ال معظم ال- الاجابات على الاسئله من محافظات الصعيد يمكن يمكن آه، عندهم اهتمام جدا بالعلم الشرعي هنا هنا والاقصر اهو اسماء ربنا واسوان باعتين لنا عدد كبير من ربنا ال- يخليك.
الاجابات نتمنى ان شاء الله ان هم يفوزوا يعني باذن يا الله ان رب شاء الله بإذن الله.
فابعتوا ال ال ال الاجابات بالاسم لازم الاسم ورقم التليفون على ال- الشريط لسليم دلوقتي حالا على الشريط ال SMS هنوقف بس التليفونات بعد اذنكم التليفونات كتير جدا لكن احنا هناخد الاسئله وان شاء الله نجاوب عليها اه عشان الحبايب نختم الامر كده إن شاء الله.
طيب يبقى انا عندي يا استاذ احمد في لمة للشيطان انا عايز اهلي يفهموا جدا انا مش هقعد اسمع لا انا عايز اوصل لهم عايزهم يفهموا اللي عندي في لمة للشيطان ولمة للملك ولمة للملك الملك.
في واحد وقت يقدر لي الحديث ده ايه يا شيخ محمد الحديث هذا باذن الله جل وعلا حديث موقوف رقم 2988 هو عند الامام الترمذي رحمه الله في جامعه ومش كده وبس ابو زرعه قال انه حديث موقوف وابو حاتم قال انه حديث موقوف لو قعدت اسمع لك مش هننتهي على الاطلاق خلاصه المساله اذا الكلام ده كلام مين ابن مسعود ابن مسعود.
بيقول لك فيه لما للملك ولما للشيطان الانسان ده لو كان كويس بيفتتح اليوم بتاعه يا استاذ احمد اول ما يصحى كده الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور يعني دايما في ذكر ربنا على اللسان يبقى معاه الملك بقى مالش مجال للشيطان انما في واحد كده تلاقيه معبس يعني اعوذ بالله اول ما يصحى من النوم تعالى انت بيت الله يلعنه مش عارف ايه سيبه بالدين ده عبوس ده شيطان شيطان ده الشيطان بقى يا حبيبي انا قاعد لك اهو انا عاوز ده اكمل بيتي عاوز اكمل معاك الحلقه بس من اهو خلي بالك لا آه.
وكان في واحد ايوه صحيح والله ده ك- كلام والله فضيلتك العظيم أنا صحيح بحكي واقع فعلا ايوه عشان اللي ما يبقاش حضرتك الشيخ عيد اللي يسمع.
حضرتك بتقوله ده واقع فعلا استاذ احمد آه.
كان في واحد فقير طالع روحه ما عندوش دين يعني من جمع الفقر وقله الدين والتاني غني بس عارف ربنا يحافظ على الجماعه ويحمي ربنا ويتسامع على طول في الذكر فالغنى معدي بيقول للفقير السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل قال له لا معلش راح نام الفقير معدي بقى الفقر جاي فالفقر بيقول للفقير بقى السلام عليكم قال له وعليكم السلام اتفضل قال له تعزمني في بيتي وسع سجل له ها فهو المهم فهو ده الشيطان لزق معاه طيب اما يجي بقى ساعه الختام يا استاذ احمد بالليل الملك اختم بخير الشيطان اختم بشر صحيح.
في واحد يوم فاتح على المسلسل او يجيب حاجات جنسيه او حاجات قذره او حاجات ما فيهاش مروءه او حاجات ما فيهاش دين او رقص او عهر او قنوات علمانيه او قنوات علمانيه صح.
او ده العلماني اسوا من الراقصه الفاجره او يجيب والعياذ بالله حاجات مخالفه لله او يجيب قنوات من اللي بتسب الله وتسب الرسول او والعياذ بالله يكلم واحده يختم على كده او يفعل شر مع واحده والعياذ بالله.
الشخص ده بقى اللي يقعد مع مين مش شيطان تربس معاه بقى بقى معاه الشيطان لذلك يقعد بقى يجيب له الشر ويعينه بالشر ويكذب له بالحق انما الثاني معاه الملك فتجد على طول باذن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا ولا تخافوا تخافوا ولا ولا تحزنوا.
تحزنوا ولا وابشروا تبشروا.
يا اخي لا في خوف ولا في حزن وفي بشاره تلاقيه سعيد وأبشروا مطمئن بالجنة.
ومطمئن مطمئن في صح.
كل الاحوال ولذلك اذا وجد احدكم اللي شوف بقى لمه الملك عنده فليحمد الله عليها بقى ونعم بالله.
ده من الله جل وعلا نعم.
انما ليجري الثانيه بسرعه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم رجعنا الاستعاذه ولا ما رجعناش رجعنا الاستعاذه ليه لانه حينما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان كان صادقا في الاستعاذه فان الله يصرف عنه كيد الشيطان قال جل وعلا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان وقع شويه وضحك عليه شويه تذكروا رجع انتبه فإذا هم مبصرون ربنا يصرف عنه السوء على طول ويصرف عنه الشر في نقطة مهمة قوي يا أستاذ أحمد جدا في الاستعاذة دي ما خلاش قصر عليا يعني. أنا ليا أولاد يعني أنا مثلا عندي أولاد ربنا يحفظهم أنت عندك أولادك وكل مشاهد ربنا يحفظهم.
أعمل إيه؟ أنا بعوذهم كذلك لأن ما يعرفوش يستعيذوا بعوذهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بقى يعوذ ازاي بقى يا فضيله الشيخ آه نعوذ يعني مثلا بالله.
انا امسك ابني اهو او اعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان ومن كل عين لام اعيدك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ ونفث كده باذن الله تضمن السلامه باذن الله جل وعلا ولذلك النبي كان يعمل ايه يجيب الحسن والحسين صغيرين جنبه كده يقول اعيدكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه شوف من كل شيطان معروفه وهامة الهمة اللي بتمشي على الأرض من كيت خلاص كده يعني تعبان كيت وما شابه ذلك شوف عيدوا بكلمات للتامة من كل من كل شيطان وهم ومن كل عين لم ومن العين الحسود لأن العين بتصيب يبقى شوف عوزهم أهو ويقوم النبي معقب يقول إيه كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ بها ولديه إسحاق وإسماعيل يعني شوف سيدنا ابراهيم كان يمسك برضه مين اسماعيل واسحاق يمسك اسماعيل ويعيدك بكلمات الله التام من كل شيطان ومن كل علم يمسك اسماء اسحاق ويعيدك بكلمات الله التام من كل شيطان وهمه ومن كل علم النبي يمسك الحسن والحسين بنفس نظام الحديث في البخاري ومسلم بنفس الحديث النظم يبقى انا ما اكتفيش بس بنفسي لا اجيب زوجتي ارقيها امي قبل زوجتي ارقيها اخواني ارقيهم يعني مش ما ارقيهم لا اعوذهم باذن الله جل وعلا في الحاله دي لا يجرؤ شيطان ولا هام ولا ثعبان ولا عين لما هي تصيب اي حد من البيت باذن الله جل, جل وعلا.
وعلا طيب تعالى بقى لم مطرف بن عبد الله مطرف هكذا طبعا.
بيقول ايه نظرت فاذا ابن ادم ملقا يعني ابن ادم ملقا بين يدي الله وإبليس يعني هو خ... لابد يروح في طرف من الطرفين شوف فمن شاء أن يعصمه عصمه يعني اللي ربنا يبعده عن المعاصي وربنا يبعده عن الشيطان وعن شبهات الشيطان وعن شهوات الشيطان ده اللي بقى بين يدي الله إنما الثاني وقع في إيد إبليس يا عم الشيخ أحمد والعياذ بالله جل وعلا خذ منه بقى والعياذ بالله المعاصي والشبهات والشهوات والشكوك والامراض النفسيه والعياذ وما بالله.
شابه ذلك والعياذ شوف يا سيدي حكي عن بعض السلف كما ذكر ابن الفرج بن الجوزي رحمه الله انه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان اذا شوف سول لك الخطايا الشيطان جالك اهو وقام مسول لك الخطايا ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا تعمل كذا ويزينها ما هو الشيطان لا يمكن يوقعك في الجريمه كده لا الاول يزينها وبعد ما تتزين جدا يوقعك فيها في شراكه والعياذ بالله ستر.
قال له ايه اجاهده اجاهده قال له هذا يطول يعني اقعد لا وامشي واتحرك واروح وارجع على المسجد قال له هذا يطول عايز اقربها له قال له ارايت ان نبح عليك كلب لراعي فيه راعي غنم قاعد بال- وانت معدي بالليل قام الكلب فضل يجري وراك وجهن. قال اجاهده اجاهده قال له يبقى مش هتنتهي ما هو كل ما تقول له امشي هيجي جري وراك امشي جري هيجي وراك وراك.
قال له ولكن استعن عليه بصاحب الغنم لما تقول يا راعي شيل الكلب هو بس يعمل كده هيقوم الكلب رايح طيب انت تعمل ايه بقى الشيطان جاي لي استعن عليه بالله اقول اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم.
خدت لك يا عم شيخ احمد ولذلك آه، اهل العلم آه، معنا كم دقيقه
آه، معانا خالد معانا 10 دقايق طيب خلينا نجري بقى فيهم جري كده اتفضل يا فضيلة الشيخ.
ابو الفرج هو ال- هو الوقت بيعدي بسرعه الله الحقيقة يعزك والله.
انا بجد.
ببقى نفسي اهلي اللي بيشاهدوني عشان الانسان ضميره يبقى مستريح اقدر اعطيهم كل شيء يا شيخ احمد فاقول ايه واعلم ان مثل ابليس مع المتقي وصاحب المعاصي امر عجيب زي واحد قاعد وبين ايديه طعام فجاءه كلب فقال اخسأ قام الكلب ماشي واحد ثاني جايب طعام ولحم ويجي الكلب يجي يقرب اللحم يعمل لك- يقوم الكلب جاي تاني على اللحمه يقوم جاي على اللحمه يقوم جاي على اللحمه لما يشاركوا فيها قال هذا لانه متقي قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صرف الله عنه الشيطان سبحان الله.
اما صاحب المعصيه حتى لو قال ذلك فانه فيها خدت بالك حضرتك ازاي ليه مخلط وفي النهايه ينال الشيطان منه والعياذ بالله جل وعلا ولذلك شوف الامام قيس بن الحجاج بيقول قال لي شيطاني دخلت فيك وأنا مثل الجزور كبير الآن صرت فيك مثل العصفور انتهيت قال كيف قال تذيبني بذكر الله والاستعاذة نعم، نعم.
انت دوبتني انت خلصت عليا زي ما انا حكيت لك المره اللي فاتت الشيطان المؤمن لما قابل الشيطان الكافر مفيش اي مقارنه على الاطلاق الشيطان المؤمن مقمع ملمع وحاطط الفازلين بيقولوا عليه إيه البتاع اللي بيحطوه على الشعر ده ما هو اسمه انا عمري ما حطيته فازلين طيب حاطط فازلين يا استاذ احمد وحاطط بتاع اسمه جل اسمه جل حاطط جل وك... ولابس ولابس حته بولغه تحت في رجلين ملاش حل شيطان المؤمن آه، على فكره دي من روايه ابو هريره وصحت موقوف عليه وفي في, في الاحياء في الجزء الثالث شيطان المؤمن مع خلصان كده اهو خدت بالك ازاي عظم على حافي شعر واقف اشعث اغبر وحالته بالبلد فشيطان الكافر بقى صعب عليه شيطان المؤمن قال له ما لك خلصان ليه قال له انا مع راجل اذا اكل سمى الله فاجوع ما باكلش وإذا شرب سمى الله فأعطش أظمأ وإذا لبس سمى الله فأتعرى وإذا لبس نعله سمى الله فأصير حافيا وإذا رجل شعره ودهن سمى الله فأصبح أشعثا أغبرا شوف عامل ازاي سبحان الله، سبحان شوف الله.
الشيطان الكافر بقى يقول له ايه يعني ممكن بقى مش بعد كده يقول له أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا أنا بقى يعني مش بعد كده آه، لا، ما فيش آه والعياذ بالله جل وعلا ولذلك ولذلك في نقطة مهمة جدا هذا قال يذيبه بذكر الله جل وعلا ولذلك ابن كثير رحمه الله أخذ من دي حتة مهمة أوي قال لك طيب أنت مش قادر ولا أنت قادر تبقى زي الأول دول ضيق عليه شوية زي ازاي من حديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم عند مسلم والبخاري إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العرق فضيقوا مجاريه بالجوع بالجوع حكما في واحد لسه ما خلصش أكل هناكل بعد شوية ها لا.
كباب كباب حمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنه مخلوق أعوذ بالله، للأكل أعوذ كأنه لا بالله.
لا لا ده ما وراهوش غير الأكل.
صلت آه، عليه ما وراهوش غير بطنه صلت الأكل.
عليه بطنه آه.
صلت عليه بطنه يعوذ والعياذ بالله بالله.
جل وعلا انما تقول لك هنا ضيق المجال شويه بالجوع الجوع بيضيق المجال ده قال لك اه يضيق مسالك الشيطان ليه؟ لأن مسالك الشيطان تقوى بالشبع ولذا ذكر لها باب كامل أبو حمد رحمه الله تقوى بالشبع ولذلك إذا قويت بالشبع فكر في الشهوة وفكر في المعصية إلى آخر هذه الأمور إنما ما يحب بقى يضيقها عليه يجوع يصوم يا أخي يتقي الله يتقي الله جل وعلا يشعر بالآخرين مش كده وبس قال لك الجوع بيكسر الشهوة التي تؤدي إلى مجرى الشهوات ولذلك الشيطان يقول له ايه يقول لربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم أنا أعد لهم اللي جاي من السوق أعد له اللي رايح يجاهد أعد له اللي رايح يصلي التراويح أعد له اللي رايح يصلي الجماعة أعد له اللي رايح يعمل أي خير أنا أعد له في الجامع أنا في الجامع ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في مصحة رضي الله موقوفة عنه. رضي يقول لك الله إيه عجز الشيطان في المسجد أن ينفر الناس دخل المسجد عشان يوقعهم ويخلوهم يسوقوا المصاحف ويبطلوا ذكر الله عجز فخرج إلى جماعة أمام المسجد فألبهم انت عارف شويه بقى اللي قدام المسجد ما تصلوش وما قدام الجامع لا ده إيه وده إيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تشوف كده حتى هم بيتكلموا بقهم شكله تقول ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ده شكل انسان انما مش انسان فخرج الى جماعه فالب بينهم فوقعوا في بعضهم فقامت المشاجره ده يضرب وده يقتل وده يعمل فانفض الناس من المسجد كي يفضوا امر الاشتباك قام الناس سايبه المسجد وسايبه القراءه وسايبه الذكر وراح عشان تحدد يف- دول يفض فيضحك الشيطان ويقول هكذا كنت اريد ما انا عايز اقيمكم الصبح مش عارف مش راضي انا عايز اخليكم لا تذكروا ولا تقراوا القران مش نافعين يلا خليتكم تروحوا لدول شفت الاعيب الشيطان قد ايه ما والعياذ يعكسش بالله.
ابدا مش لذلك بيقول ايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم مش كده بس يا استاذ احمد انه كده ثم لاتينهم يعني بس مش كده بس لا لا لا ده في اكتر من كده ثم لاتينهم من بين ايديهم من قدام اجيله شوف ومن خلفهم هجيله من هنا وعي... وعن ايمانهم هجيله من اليمين وعن شمائلهم هجيله من هنا ولا تجد اكثرهم شاكرين والعياذ بالله جل وعلا والعياذ والعياذ بالله.
بالله جل والعياذ وعلا بالله.
طيب فلذلك اهل العلم يقولون استعد استعد ليه هو دخوله كله لعبه معاه كله والعياذ بالله بالوسواس قل اعوذ برب الناس عليك بدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ برب الناس الى اخره قال لك لان التطارد بين ذكر الله والوسوسه زي التطارد يا استاذ احمد بين النور والظلام ازاي قال لك مثلا حته ضلمه اهي جبت كشاف وسطعته هنا خلاص زالت الضلمه دي سطعت اكتر زالت الضلمه نورت اللمبه ما في الظلمه خالص قال لك النور ده هو ذكر الله جل وعلا والاستعاذه بالله الظلمة دي هي الشيطان كله انت زلتها بذكر الله وبما كنت عليه من خير انا هقفل بحاجة يا استاذ احمد عشان الوقت لاني اتفضل، اتفضل.
اللي كنت حاضر لسه الادله كثيرة جدا بس واضح ان انا مش هلحق اجيبها كلها قال لك الطرق دي بقى اللي انا قاعد اتكلم من- من حضرتك معاها من اول الحلقه احيانا لها طرق غامضه قوي تبدا بالخير واخطر مدخل لابليس انا بقول لاخواني و- والكل اللي بيحبوني اخطر مدخل لابليس مدخل الدين مدخل الدين يدمرك من الدين يدمرك والعياذ عارف بالله.
ازاي يا استاذ احمد والعياذ بالله.
اه من باب الاخوان لهم صراط المستقيم يزين لك حاجه دينيه تروح تعمل الخير وكيف لكن وراها ال- الجريمه كلها وراها الدمار كله هديك مثال الامام ابو الفرج بن زوزة رحمه الله قال مثال للطريق الغامض المتعدد الطرق وهو الذي يخدع به العلماء والعباد انما هو لملكيه الشهوه في اجساد هؤلاء لكن من مدخل الدين برضه كلام تقيل انا هوضحه بيضرب مثال بيقول ايه كان هناك راهب في بني اسرائيل الراهب يا استاذ احمد قاعد صايم طول النهار عابد طول الليل اهو عشته كلها ذكر وتهليل وتسبيح وتحميد وتكبير صيام صلاه قيام قعود ما عندوش معصيه خالص ما عندوش قال، الشيطان عايز يروح له عم الشيخ احمد ويقيمه مش عارف يوقع الناس بره الصومعه برضه ما بيخرج لهمش ده ده ده مصيبه دي ده أنا اعمل ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ فعمد الشيطان الى جاريه جميله بنت جميله جدا فخنقها قام عامل لها الصرع راح نفث عليها وضغط عليها خنقها عينها برزت وكانت القرعة على أشقائها الثلاثة أن يتجهوا للجهاد رايحين للقتال وملاش في الدنيا إلا ثلاثة لا أب ولا أم إخواتها الثلاثة ثلاثة قالوا طب هنعمل إيه ده أختنا بتسرع كل شوية هنسيبها عند مين هتجيلها الحالة هتقوم ميتة ومحدش معاها نأمن عليها مين شوف الناس ما انا بوريك يعني الفطره الطيبه عند الناس احيانا بتبقى خطا جدا فنوديها فين قالوا ندعها عند الراهب ده راجل بتاع ربنا ده راجل صوام ده راجل قوام ده راجل في عباده ملوش في الكلام ده خالص يبقى مش هنأمن على اختنا الا إلا عند لما الراجل طلعت.
ده وبالفعل يا عم الشيخ احمد خدوا البنت اختهم راحوا له خد قال لهم لا موطن تهمة ومرضاش مرة ثانية بالله عليك احنا رايحين جهاد في سبيل الله خذ اختنا قال لا قام الشيطان جاي له بقى قال له خير كبير ده بنت ومسكينة على يجرى لها شيء تقبلها واجعلها في الصومعة العليا وأنت في السفلى وهي تخدمك وتؤجر عليها في سبيل الله شوف الشيطان بيدخل ازاي يعني تعالجها يا شيخ ده بتسرع وهتبقى قاعدة عندك وبتعمل لك اللقمة لله جل وعلا يعني ما فيش أكثر من كده يعني ده انت تعمل خير هتؤجر خلي بقى ودي خلوة دي خلوة امرأة مع رجل خلوة يعني ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما يا عم الشيخ أحمد دي صحيح.
قضية منتهية كان الشيطان ثالثهما ثالثهما.
القضية منتهية تقدرش تكذب أبدا صحيح.
المهم فضلوا يضحكوا على الراجل بكيت او يقولوا له وهو راجل خدها انه يعمل حاجه لله قال لها اطلعي يا بنتي اعملي لي الطعام ونزله لي فنزلت مرة ثانية والبنت جميلة شوف بقى الشيطان بدخله ما انا بقول للناس احذروا ما تقولش علاج بالقرآن وغير اهو فزين له الشيطان رؤيتها اول حاجة كده ما تبص عليها كده بس العابد غيره وغيرك احنا ماشيين في الشارع ومتجوزين وعندنا الستات خلاص ما فيش اي مشكله من دي على الاطلاق ليه ربنا مال يبقى صرنا الحمد لله بالحلال في البيت الحمد لله.
ولا نتاثر بشارع ولا بغيره انما ده لا حتى بيمشي في شارع ولا عنده زوجه ولا اي شيء ولذلك بيبقى والعياذ بالله اذا وقع في المعصيه بيبقى بخشم معاه ازاي؟ لانه صحيح.
محروم من الدنيا وما فيها فهو زين له الرؤيا اليه لا جميله مش اجمل من كده طلعت قعد يفكر فيها نزلت المرة الثانية زين له مقاربتها بدأ يقرب منها يلمسها الكلام ده زين له جماعها ما خلاص الشيطان طالما زين ووصل التزيين يا عم الشيخ احمد للذروة خلاص استولى هنا على العقل واستولى على القلب ولعب بالقلب كما يلعب الصبي بالكرة فلما زين له ذلك زين جماعها أم جمعها فحملت منه أعوذ بالله.
فقال له الشيطان وسوسة برضه ما بيطلعلوش الآن يفتضح أمرك وانت الراجل الصالح العابد الراهب الصوام القوم اخواتي يجوا وتقول لهم ايه ده انت هتتفضح قالوا بعمل ايه قال له اقتلها وادفنها وإن سألك إخوتها قل ماتت ودفنتها فأنت رجل أمين وثيقة حدش يكذبك شوف كم جريمة الأول خدها عنده خلوة بعد كده التزيين بعد كده جماع بعد كده حمل بعد, بعد كده, كده يقتلها ويقتل قتل.
اللي في بطنها شوف ولا- شوف ولا كم يزول جريمة الله.
شوف ولا- سحبوا كم جريمة ولا ومن يزول.
باب الخير ومن باب الدين المهم قتلها ودفنها جم إخواتها منين من من الجهاد القتال من الجهاد ناموا الليله الاولى بعد ما سالوه قالوا ماتت ودفنتوها خلاص ده راجل ثقه راحوا ناموا قام الشيطان جاي لهم كلتهم الثلاثه في المنام وقال لهم ان الرجل قتل اختهم بعد اذ زنى بها جل ده في رؤيه وده في رؤيه مش رؤيه يعني حلم شيطاني حلم شيطاني اتفق الثلاثه وتواتروا على ذلك الاولاني قام الصبح قال بقول لك ايه انا شفت كذا والثاني قال وانا شفت نفس الشيء الثالث قال وانا شفت نفس الشيء تعالوا بنا اليه راحوا له خدوا السيف اعترف ماذا صنعت قال لهم زنيت بها وحملت وقتلتها ودفنتها قال تعالوا ورينا المكان اللي دفنتها فيه رايح يوريهم قام الشيطان طالع له بقى عم احمد قال له انا الذي خلقتها وانا الذي صرعتها وانا الذي زينت لك جماعها وانا الذي اوحيت الى اخوتها انك قتلتها وانا الذي استطيع ان انجيك الان قال كيف قال لي يا شرط اسجد لي الان سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله سبحان رب الله.
العالمين سبحان الله.
فقتلوه ولذلك شوف عندنا بقى كمثل الشيطان الله إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ضحك عليه خلاص إني أخاف الله رب العالمين على فكرة يا شيخ أحمد الرواية هذه الإحياء بتحقيقنا الثالث 51 ابن كثير 4 437 438 تلبيس إبليس صار 25 26 المهم بشارات المهم ع- كثيرة جدا حققتها وهي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها رواية كما ذكرتها الحلقه اللي جايه فضل شيخ عاوزين ان شاء الله نستكمل موضوع الطرق الغامضه بقى لهلاك الانسان باذن الله ان شاء الله ده, ده موضوع في غايه ندخل فيها بقى الاهميه اخطر باب نبدأه باب الشهوات المهلكات ده مرعب وانا عايز كل واحد في سن مراهقه يحافظ على انه يسمعني ان شاء الله كل بنت في سن مراهقه من بناتنا اسمعني كل واحد عمل معصيه او بيفكر في معصيه يسمعني باذن الله ستشيب الرؤوس وسنبكي جميعا وبإذن الله سنترك المعاصي إن شاء الله هو هو اللي طبعا فضيلتك هيكون السبت ان شاء الله الخميس آه.
والجمعه مش مش بنكون على الهواء وده مباشره اللي- لأن بعد آه، نصف ساعة نكون على قناة على صفا صفا ان شاء الله بإذن في أهم سلسلة بقول للجمهور أهو عشان ما حدش يضحك علينا ويقربنا مع إيران جرائم وخيانات منسية
في نهاية هذا اللقاء بشكر فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير بمصر الله يجزيك والعالم خير.
العربي الله يعزك.
وأسد السنة في هذا العصر خادم الشعب.
فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي شكرا الله نلتقي لك، فض- اسمحني.
آه، بنشكر فضيلتك فضيلة الشيخ أنا اللي ونلتقي أشكر- أنا اللي فضيلتك آه، أشكرك لأنك السبت إنسان القادم إن شاء الله متواضع و- ربنا يبارك في فضيلتك وإعلام فضيلة الشيخ.
كبير، الله يجزيك خير.
ربنا يبارك في فضيلتك يا رب أعزائي المشاهدين آه، الساعة 11 ونص مساء ما تروحوش في أي مكان هنستكمل معاكم برنامج من الجاني والنهاردة هنلاقي الظاهرة في غاية الخطورة هتشوفوها معانا على أرض الواقع خطف الأطفال والتسول بيهم هتشوفوا طفلة عمرها أربع سنوات خطفتها سيدة من والدتها من المسجد وتسولت بها بعد أن شوهت جسدها بالكامل وحلقت شعرها وشالت شعرها تشوفوا هذه الطفلة إن شاء الله الساعة 11 ونص في برنامج من الجاني بعد الفاصل نلتقي على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا هلالا يا هلالا أسرا كل البدور هلت البشرى علينا والسرور